نعيش في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى تعالوا يلا نسكن دار نبينا المصطفى المختار ويروينا من الأنهار ينسينا لحرمنا بيوم هنعيش في الجنة ده يوم هنعيش في الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة لو تفتكروا حضراتكم ال- الحلقة اللي تعايشنا معاها بقلوبنا المرة اللي فاتت عن وصف الحور العين وجمال الحور العين وإزاي إن ربنا يكرمك وتحصل في الجنة على أكبر قدر من حور العين وذكرنا إن من أر- من أكتر أربع أسباب يخليك تحصل على الحور العين قلنا يا جماعه ان رقم واحد ان ربنا يكرمك ان شاء الله وبنعمه الشهاده ربنا يرزقنا واياكم شهاده في سبيل الله لان الشهيد له 72 حوراء ربنا يزيد ويبارك والحاجه الثانيه الايمان والتقوى كلما ازداد الانسان ايمانا وتقوى زادت مكانته عند ربنا هيكون ليه نصيب في عدد كبير من الحور العين قلنا الحاجه الثالثه العف عن فعل الفواحش والحرام فاللي يعف نفسه هنا ربنا يكرمه هناك بفضل الله سبحانه وتعالى وقلنا اخر حاجه من كتم غيظا او من كظم غيظا وهو قادر على ان يمضيه الله عز وجل يدعوه يوم القيامه على رؤوس الاشهاد ويخيره من الحور العين يزوجه منها ما يشاء فدي كانت اربع اسباب تخليك تفوز ان شاء الله بالحور العين لكن السؤال اللي كان آه، محتاجين آه، يعني نجاوب عليه يا ترى هل في مواقف معينه حصلت لسلفنا الصالح مع الحور العين تخلينا كده نستشعر المعنى الجميل دوت الحقيقه انا يعني آه، يعني استحضرت لحضراتكم كده ثلاث قصص كده في عجاله سريعه بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الايام آه، آه، احمد ابن ابي الحواري وهو تلميذ ابي سليمان الداراني دخل على شيخه اللي هو ابو سليمان الداراني فلقى وشه كده ما شاء الله مشرق كده ومنور وما شاء الله والبهجه والسرور باينين على وشه فمن باب يعني برضو ايه يعني ال ال المحبه اللي ما بينهم عايز يطمن برضو شيخه ايه اللي ايه اللي باسطه لعل وعسى يكون في سبب معين هو برضو يكون يعني ايه آه، آه، يقدر ي- يوفر له سبب السعاده ديت لان برضو التلميذ سعاده الشيخ من سعاده التلميذ لان الشيخ لما يكون سعيد سيعطي التلميذ اكثر واكثر واكثر فبيقول له شيخي واستاذي آه، اني ارى اليوم على وجهك بهجه وسرورا ايه السبب فقال له انا سأقول يعني ساخبرك انا هقول لك على ايه السبب بس بشرط قال له اتفضل قال له ما تخبرش اي حد بالكلام دوت الا بعد ما اموت يعني بعد ما اموت لك ما شئت تقول لي اللي انت عايزه انما قبل ما اموت اوعى تقول لحد قال له وعد ان شاء الله فاخبره قال له يعني انا آه، الليله اللي فاتت ديت اليوم اللي فات دوت كنت نايم قيلوله كده بعد صلاه الظهر ويعني الحمد لله رب العالمين يعني آه، نايم وانا متوضي ومصلي والحمد لله رب العالمين ونايم كده بذكر ربنا وفجاه جاءتني في المنام حوراء ما رايت مثلها قط في قمه الجمال والروعه والدلال فقالت لي يا ابا سليمان الا تجد في طلبي اني اربى لك في خدور الجنه منذ 500 عام قال فما زلت اتذكر عذوبه كلامها وريحها الطيب فكانت تلك البهجه التي رايتها يا احمد على وجهي في تلك اللحظه كانت موقف كده كان جميل ان ان واحد ينام فيلاقي حوراء من حور الجنه ويشوفها على صورتها الحقيقيه وتقول له ده انا ده انا بتربى لك في خدور الجنه بقالي 500 سنه معقول انت لسه ما, ما لسه ما خطبتنيش فيعني هو ده المعنى الجميل القصه الثانيه لهذا الرجل العابد الزاهد منصور ابن عمار منصور ابن عمار كان رجل مشهور جدا بالزهد والورع آه، رحمه الله رحمه واسعه في يوم من الايام آه، في احد الدروس بتاعته جاء آه، جات له رقعه كده من الورق من احد التلاميذ بتوع منصور ابن عمار فقال له شيخي الحبيب الغالي انا تلميذ من تلاميذك التزمت وتبت على يديك يعني انت كنت سبب توبتي وطبعا بتبقى اسعد لحظه في حياه اي داعيه يوم ما ربنا يكرمه ويعرف انه كان سبب في توبه انسان او انسانه آه، لعل وعسى ربنا يكرمه في الجنه ويكونوا دول في ميزان حسناته فيرتقي بهم في درجات الجنه وقد قال الحبيب بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمهم ان منصور بن عمار قاعد ففجاه لقى واحد باعت له ورقه بيقرا في الورقه فلقى مكتوب فيها شيخ العزيز المبارك انا تلميذك الذي تبت على يديك و فبعد ان اكرمني الله عز وجل بنعمه التوبه والعوده الى الله سبحانه وتعالى نذرت ان اختم القران ثلاثين ختمه قال له فكرت كده اعمل ايه يعني يعني إيه عشان بس أ- يعني إيه أ- يعني اشعر بان انا بشكر نعمه ربنا سبحانه وتعالى عليا بان ربنا رزقني نعمه الهدايه والالتزام قلت خلاص اختم القران 30 مره قال فجلست فتره كده كبيره حوالي يمكن مثلا شهرين ختمت فيهم الحمد لله حوالي القران حوالي 29 مره جيت في الختمه ال 30 قرات كده لحد ما وصلت لحد يعني ثلاث ارباع القران ولسه هكمل شعرت بشيء من التعب قلت انام شويه واول ما اقوم من النوم اختم الختمه ال 30 وارجو من ربي سبحانه وتعالى يعني هو اجتهاد منه طبعا ده ما فيهاش نص لا من القران ولا من سنه قال يعني اجتهدت قلت بال 30 ختمه دولت يكونوا مهر حوراء من حور الجنه طبعا ما فيش نص على الموضوع ده لكن هو كان اجتهاد منه ورجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى قال فلما يعني نمت شويه ففجاه لقيت حوراء جايه في غايه الحسن والجمال ما رايت مثلها قط فجاه لقيتها بترقدني برجلها في جنبي بتخبطه كده خبطه خفيفه وتقول له يا ولي الله انا اربى لك في الخضور وانت تنام وتتركني الا تجد في طلبي ما بقيت الا ختمه واحده ثم قالت له اتخطب مثلي وعني تنام ونوم المحبين عنا حرام لأن خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة كثير الصيام قال فقمت وختمت الختمة الثلاثين بتلك البشرى أنني قد خطبت حوراء من حور الجنة القصة الثالثة والأخيرة ودي قصة معاصرة عشان ما تقولوش أنت بتكلمنا بقى عن السلف الصالح من التابعين وغير ذلك يعني ما فيش خير اليومين دول لا في خير كتير والخير في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا ينقطع ابدا القصه بيرويها آه، الشيخ الحبيب والاخ العزيز الكبير آه، الشيخ سعيد بن مسفر من مشايخ السعوديه ربنا يحفظه ويبارك فيه بيحكي ان كان في جار ليه الجار دوت كان دايما بيجي يصلي معاه في المسجد فالراجل ده بيحكي للشيخ سعيد على القصه اللي حصلت معاه بيقول له كان ليا ابن اخويا كان اخوه مات وابنه آه، عاش معاه يعني وكده فابن اخوه ده كان شاب عنده 16 سنه 16 سنة وكان ربنا أكرمه سبحانه وتعالى بأنه ختم القرآن كاملا وبتبقى نعمة حلوة أوي أوي لما يبقى شاب صغير ما شاء الله ومجتهد مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى ويختم القرآن في سن مبكر زي اللي يعني علمائنا علمونا حاجة حلوة قالوا التعليم في الصغر كالنقش على الحجر ال- الولد الصغير أو الطفل الصغير أو الشاب الصغير لما يحفظ القرآن في سن مبكرة بفضل الله صعب جدا انه ينسى القران بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى فبيقول حفظ القران كاملا وكان يواظب على صلاه الجماعه والدروس في المساجد وكان ما شاء الله بيصلي قيام ليل وكان ما شاء الله نور في البيت بيقول فجاه ربنا قدر سبحانه وتعالى ان في وقت من الاوقات آه، ال- الولد جاله مرض فكان بقى طبعا آه، نايم في البيت على طول ما بيقدرش يتحرك وكان عمه دوت هو اللي بيخدمه في يوم من الايام طبعا عمه كان طول الليل سهران جنبه كان تعبان جدا معاه في يوم من الايام هذا الشاب مات وصعدت روحه الى بارئها جل وعلا فكان الكلام دوت قبل صلاه الظهر بحوالي ساعه ونص او ساعتين فبيقول لي الشيخ بيقول له فقلت بس يعني انا طول الليل ما نمتش لحد دلوقتي طب انام ساعه ونص او ساعتين وعند صلاه الظهر اروح ادعو اهل المسجد يجوا يساعدوني في غسله وكفني ونصلي عليه ونروح ندفنه مع بعض فبيقول يا دوب بس كده يعني غفوت غفوة يسيرة كده نمت شوية صغيرين كده فوجدت حوراء دخلت البيت ومعها مجموعة من الحور العين ما رأيت مثل جمال هؤلاء النسوة أبدا قمة في الجمال الذي لا يوصف وما أقدرش أوصف لكم لأن ربنا لما تكلم عن الجنة قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال ما أقدرش أوصف لكم مدى الجمال بتاع هؤلاء النسوة فواحدة منه بتقول له أسألك بالله أن تغسل هذا الشاب وأن تصلي عليه وأن تدفنه لأن في شوق إليه قال من أنتن فواحدة منه قالت له نحن نساؤه من الحور العين في الجنة وفي أشد الشوق لهذا الشاب فنسألك بالله أن تعجل لنا بهذا الشاب فإن في شوق إليه قال فقمت في ساعتها فوجدت البيت كله امتلأ برائحة ما شممت مثلها أبدا فبيقول فرحت ال- دعوت الناس واتصلت بيهم وجم غسلوا الشاب فهم داخلين البيت قالوا له ايه الريحه الجميله ديت قال لهم والله القصه كا- حصلت كذا وكذا وكذا وحكى لهم قصه الحور العين فقال لهم فهذه ريحه الحور الذين اللي هم جاءوا الى البيت منذ ساعه واحده وبيقول له فضلت الريحه موجوده في البيت لمده ست شهور ما خرجت من البيت ابدا ودي كانت بعض القصص البسيطه التي دارت بين سلفنا وما بين يعني أهل حياتنا الذين يعيشون معنا حتى الآن مع الحور العين فبتبقى أشياء يا جماعة بتيجي للإنسان بتحسسه إن في دافع عنده أنت عارف دايما إيه إحنا معروفين إن الإنسان يعني جبل على حب الأجر النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه امرأة كما في الصحيح وبترفع صبي صغير بتقول له يا رسول الله ألي هذا حج يعني الصبي الصغير دوت لو خدته معايا الحج ينفع قال أجل ولك الأجر مع إنها ما سألتش عن الأجر لكن النبي يعلم أن المسلم جبل على حب الأجر فلما بنعرف إن في حور وفي لذة صحبة النبي عليه السلام في الجنة وفي طعام أهل الجنة وأنهار الجنة وأشجار الجنة وثمار الجنة وفوق ذلك النظر إلى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى ده بيدفعنا أكثر وأكثر للعمل تعالوا نكمل ولكن بعد الفاصل صلى على الحبيب تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زي ما اتكلمنا يا جماعة عن الحور العين وجمال الحور العين وقصص واقعية من تفاعل السلف والخلف مع الحور العين ربنا يرزقنا وإياكم بالحور العين طبعا دي أكتر حاجة هتأمنوا عليها قولوا آمين اللهم آمين يا رب العالمين تعالوا نشوف بجوار الحور العين ما هو أصل أنت هيبقى معاك في الجنة حور عين و... و... وما شاء الله و... ومتعة قد كده لكن محتاج بقى اللي يخدمك عشان كده عايزين نثني بعد الحور العين بالكلام عن خدم أهل الجنة يقول جل وعلا عن خدم أهل الجنة يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين الآية الثانية ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورة الله أكبر شوف بقى الوصف الجميل دوت الوصف ده ليه مغزيين المغزى الأولاني إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورة يعني خدمتهم ليك وتعبهم عشان خاطر حضرتك لن ي... ولا نضارة وجوههم ولا شبابهم ولا حلاوتهم انت عارف ان الخادم من كتر التعب في خدمة سيدي يبقى تلاقيه في وقت من الاوقات مثلا وجهه شاحب مرهق تعبان مش قادر آه المرض حل في جسده من كتر الخدمة والحركة لا ده ربنا بيطمنك ان حتى الخدم بتوعك ما شاء الله شكلهم بيفتحوا النفس انت عارف لما الواحد يلاقي الخادم بتاعه ما شاء الله واقف كده ونشيط ووشه منور ومبتسم وفرحان ده بيضفي البهجة على سيدي لانه بيحس انه ما شاء الله لا الخدم بتوعي ما شاء الله قادرين يقوموا بالواجب وكفايه وزياده ما شاء الله هيفضلوا يخدموني فتره طويله لان هم ما شاء الله وشهم واضح عليه الصحه والنضاره الحاجات ديت بتفرق جدا مع مع صاحب هؤلاء الخدم فربنا بيطمنك بيقول لك الخدم بتوعك على طول وشوشهم كاللؤلؤ المنثور ودي حاجه تانية كمان دي بتديك دلاله تانية جميله بثلاث حاجات الحاجه الاولانيه كثره الخدم كاللؤلؤ المنثور شوف قد ايه كان ربنا بيقول لك ان الخدم بتوعك كتير جدا جدا فوق ما تتخيل حتى ان ابا هريره في يعني اثر موقوف على ابي هريره انه بيقول لك ان يطوف على الرجل الواحد من اهل الجنه من خدمه في اليوم خمسة عشر ألف خادم كل خادم معه تحفة يعطيها لهذا الرجل في الجنة فيعني يعني لؤلؤة منثورة بقى ما شاء الله دي حاجة يبقى كثرة الخدم الحاجة الثانية انتشارهم في خدمتك الحاجة الثالثة ده بيوضح لك سعة الجنة وجمال الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى السؤال بقى اللي عايزين نسأله خدم الجنة دول مين؟ هل هم أطفال المشركين؟ هل هم آآ آآ يعني آآ أولاد المسلمين اللي ماتوا قبل أن يبلغوا دول يبقوا خدم أهل الجنة؟ هل هم حد من الدنيا؟ أبدا أبدا أبدا كل ما في الأمر كما وضح الإمام ابن تيمية أن خدم أهل الجنة الولدان المخلدون دولت الذين إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورة دولت ربنا سيخلقهم لخدمتك أنت في الجنة دول مخلوقين من أهل الجنة كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة طيب السؤال السؤال اللي اللي محير ناس كتيره جدا جدا هو السؤال الحقيقه في غايه الاهميه وانا بعتبره اهم نقطه في الحلقه بتاعتنا النهارده يا ترى يا جماعه الرجال اكثر في الجنه ام النساء الامام ابن سيرين بيقول اختصم الرجال والنساء في ايهم اكثر الرجال ام النساء في الجنه فراحوا يستفتوا مين؟ أبا هريرة صحابي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا أبا هريرة هم الرجال أكتر في الجنة ولا النساء؟ فابو هريره استدل على ان النساء اكثر في الجنه خد بالك بقى شوف بقى ذكاء ابو هريره قال لهم واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم طبعا حديث رواه مسلم حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آه، إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء ضاء لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون شو خد بالك بقى لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن والجمال فقال فإذا كان لكل رجل زوجتان يبقى رجل قدامه اتنين رجل قدامه اتنين يبقى أكيد نساء أهل الجنة أكتر من رجال أهل الجنة ده استدلال أبو هريرة لكن بعضهم قال له لا طبعا الكلام ده مش مظبوط والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء رأيتكن أكثر أهل النار والحديث أيضا صحيح لكن الأئمة الكبار بقى جمعوا بين النصوص دي جمع في غاية الروعة والجمال والبهاء بس مش هقول إلا لما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم قالوا يا جماعة ودي معلومة حلوة قوي قال لك فيها تأويلين التأويل الأولاني إن من المعلوم أن من علامات الساعة الصغرى إن في آخر الزمان بتكثر النساء حتى يصبح لكل قيم يعني لكل رجل خمسون امرأة يعني يصبح مش مش واحد هيتجوز 50 لا يعني المقصود ان النسبه والتناسب ان احنا احنا الان في العالم العربي اصبح عدد الرجال بالنسبه للنساء 1 الى 20 يعني قدام كل رجل فيه 20 امراه الان موجودين في العالم خدوا بالكم طيب هيزداد عدد النساء لسببين اما لان الله عز وجل قدر ان اغلب اللي مولودين نساء بيبقوا اكثر من الذكور واما ان ربنا قدر ان عدد الرجال نفسهم بيقل لاسباب منها ان الرجاله هم اللي بيخشوا الحروب والحروب منتشره وكثيره في اخر الزمان فعدد الرجال بيموتوا والنساء ما بيموتوش فبالتالي آه، بيبقى عدد النساء اكتر من الرجال الحاجه الثانيه ان الرجال هم اللي بيخرجوا عشان الشغل والسعي على الارزاق في الغالب طبعا لان في طبعا حاجه ثانيه العكس يعني لكن في الغالب الرجال هم اللي بيخرجوا وهم اللي بيتعرضوا لاكثر اعداد الحوادث اللي موجوده وبذلك بيقل عدد الرجال وبيكثر عدد النساء خدوا بالكم فقالوا ايه قالوا في اخر الزمان هيكثر عدد النساء لحد ما في اخر الزمان هيصبح لكل رجل خمسين امراه يبقى كل قدام كل واحد فيه خمسين واحده قالوا فلو ان يوم القيامه دخل النار خدوا بالكم الكلمه دي لو دخل النار ثلاث نساء ودخل رجل يبقى النساء أكثر أهل النار هيتبقى من النساء 47 امرأة وقول قدامها كمان رجل مثلا مثلا يعني تمام يبقى 47 امرأة في الجنة قدامها رجل في الجنة وفي النار في ثلاث نساء في النار وقدامها رجل في النار يبقى النساء أكثر أهل النار وفي نفس الوقت هم أكثر أهل الجنة ده كان تأويل لبعض الأئمة وتأويل معتبر جدا وجميل جدا التأويل الثاني آه، ذكره الامام القرطبي رحمه الله رحمه واسعه انه قال كلمه حلوه قوي قال النساء هي- هيكونوا اكثر اهل النار لحد ما تبدا شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعات المؤمنين والملائكه خدوا بالكم فيبقوا هم عددهم في النار كتير اكتر من الرجاله لحد ما تبدا الشفاعات فاذا بدات الشفاعات وخرج النساء من النار ودخلنا الجنه تمام يصبح عدد النساء في الجنه اكثر من عدد الرجال فالمجمل ان كثرة النساء لو ان قدام كل رجل 50 امرأة لو ان ثلاث نساء دخلوا النار و47 دخلوا الجنة يبقى في الوقت ده النساء اكثر اهل النار وفي نفس الوقت اكثر اهل الجنة لكن في النهاية فعلا زي ما ابو هريرة استدل فالنساء اكثر اهل الجنة كما ذكر ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه. طب السؤال واين اطفال المؤمنين واطفال المشركين؟ الانسان يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى هيأمره ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا طيب الطفل لم يكلف فكيف يحاسب سواء كان طفل مسلم أو كان طفل مشرك خد بالكم الطفل أصلا لسه ما كبرش والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري كل مولود ودي تشمل ال- المسلم وغير المسلم كل مولود يولد على الفطرة يبقى مسلم مش مسلم هو في النهاية مسلم لأنه لسه طفل لسه ما زال على الفطرة والفطرة هي الإسلام كما عرفها العلماء يبقى كل مولود يولد على الفطرة طب لما يكبر بقى ويبلغ فأبواه إما أن يهوداني أو يمجساني أو ينصراني يعني يخلوه يهودي يا مجوسي يا نصراني إنما هو قبل ما يوصل سن البلوغ هو ما زال مسلما الله طب ده عايش في أسرة مثلا نصرانية أو يهودية أو مجوسية هو برضه ما زال مسلما طب ده ودوه الكنيسة وعمدوه وغطسوه في المية وعمل برضه ما زال مسلما خدوا بالكم لحد ما يبلغ هنا يبتدي بقى يحاسب ها هتستمر على الديانة بتاعت الآباء ولا هتسلم تمام هت- او هتبقى على الاسلام اللي انت اصلا نشات عليه خدتوا بالكم المساله عامله ازاي يبقى اذا اطفال المسلمين باتفاق وباجماع اهل العلماء قاطبه كلهم في الجنه واطفال المسلمين واطفال المشركين كما قال آه، آه، النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة هو ما زال على الفطرة فإذا مات أيضا دخل الجنة ونقل ذلك الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة في شرح صحيح مسلم عن باقة من العلماء النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد بسند صحيح أطفال المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يردهم الله عز وجل إلى آبائهم يوم القيامة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين ده كان حديثنا عن بعض القصص مع الحور العين وكان حديثنا عن اكثر اهل الجنه الرجال ولا النساء برضه النساء ان شاء الله اكثر اهل الجنه ربنا يا رب يحفظ نساء المسلمين ورجال المسلمين وكل المسلمين يا رب العالمين ويجمعنا واياكم على الخير وقلنا ان الاطفال ما داموا لسه ما وصلوش سن البلوغ فاطفال المسلمين واطفال المشركين الكل في الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى طالما انه لم يبلغ ولم يكلف ولم يصل الى سن التكليف اسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا واياكم في احلى يوم في الجنه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته تعالوا معنا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى قلوبنا في النعيم بتهيم بنظرة لوجه رب كريم يا رب وعدنا وسعدنا ودين الفضل والمنة بيوم هنعيشه في الجنة ده يوم هنعيشه في الجنة تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيشه في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى